باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين يسر الشماس بولس ملاك أن يقدم باقة من الترانيم الروحية في شريط جديد امسك يدي
انظر للي عملته عشانك على الصليب انا خدت مكانك انظر للي عملته عشانك على الصليب انا خدت مكانك كنت بعاني وانت الجاني كنت بعاني وانت الجاني علشانك انا هان عليا علشانك انا هان عليا القي يا ابني الهم عليا وانا قد المسؤوليه القي يا ابني الهم عليا وانا قد المسؤوليه ليه بتبكي ليه بتشكي ليه بتبكي ليه بتشكي ده انت ابني وغالي عليا ده انت ابني وغالي عليا ليه بتفكر اني بعيد ليه يا ابن الهم يزيد ليه بتفكر اني بعيد ليه يا ابن الهم يزيد رضيت يا ابني افدك بدمي رضيت يا ابني افدك بدمي انظر يا ابني جروح ايديا انظر يا ابني جروح ايديا القي يا ابني الهم عليا وانا قد المسؤوليه القي يا ابني الهم عليا وانا قد المسؤولية ليه بتبكي ليه بتشكي ليه بتبكي ليه بتشكي ده انت ابني وغالي عليا ده انت ابني وغالي عليا وعدتك اكون وياك ليل ونهار عيني بترعاك وعدتك اكون وياك ليل ونهار عيني بترعاك انزع همومك وازيل عيوبك انزع همومك وازيل عيوبك ضمن سلامك يا ابني عليا ضمن سلامك يا ابني عليا القي يا ابني الهم عليا وانا قد المسؤوليه القي يا ابني الهم عليا وانا قد المسؤوليه ليه بتبكي ليه بتشكي ليه بتبكي ليه بتشكي ده انت ابني وغالي عليا ده انت ابني وغالي عليا وسط ليلك قلبي معاك جوا اتونك ماشي وياك وسط ليلك ماشي وياك مقت الأغاني في الليالي مقت الأغاني في الليالي محمول على الأزرع الأبدية محمول على الأزرع الأبدية القي يا ابن الهم عليا وانا قد المسؤولية القي يا ابن الهم عليا وانا قد المسؤولية ليه بتبكي ليه بتشكي ليه بتبكي ليه بتشكي ده انت ابني وغالي عليا ده انت ابني وغالي عليا سلمت نفسي في يديك يا سيدي يسوع خذني فتكلني عليك كي أخدم الجموع كن حارسي من الضلال كن مرشدي في كل حال والقلب قدس والفعال حتى أرى يسوع قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان يا متعب القلب تعال امكث معي حتى تنال هيا ففي قرب المنال للخير في يسوع إن غصت عيشي الهموم أو عندنا الظلام ستنجلي كل الغيوم من مانح السلام الرب حصني والأمل والرب إن قال فعل والخير فيه مكتمل لذا أرى يسوع قد قلت قبل الآن يا من فعل إحسان يا متعب القلب تعال امكث معي حتى تنال هيا ففي قرب المنال للخير في يسوع ربي امتلكني واهدني للخير يا منان ادعوك فاسمع وارويني من نبعك الملآن كيما أعود من جديد أسعى وأطلب المزيد من نعمة العهد الجديد حتى أرى يسوع قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان يا متعب القلب تعال امكث معي حتى تنال هيا ففي قرب المنال للخير في يسوع رب الأنام في موطن السلام ويمسح الدمع الصبيب ويسعد القلب الكئيب إذ حبه لي في الصليب وبري في يسوع قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان يا متعب القلب تعال انقذ معي حتى تنال هيا ففي قرب المنال للخير في يسوع انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات انت عارف ظروفي قبل انا ما اشكيها مهما كانت صعبة تقدر عليها أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات الآتون محمد انزل قدامي وبيدك الحلوة طلعني تاني انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات ادي البحر هايج وانا مستنيك ده انت صاحب القوة والسلطان في ايديك انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات الأسود جوعانة ارسل ملكك هل الملك يعرف إني أنا ملكك أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات الأطباء احتاروا وريهم يدك خليهم يقولوا انه مفيش زيك انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات انت من السماء في ايام الجوع وانت ماء الصخرة في العطش يا يسوع انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يا بعدها أنت لا تنسى إن نسيت الأم ردعها أنت لا تنسى أنت لا تنسى إن إبليس أتاني وقع لي في الخطية ألاقيك أنت يا ربي تمنحني الحرية قلبك كله حنان يا ربي يا حنان إن نسيت الأم رضعها أنت لا تنسى إن نسيت الأم رضعها أنت لا تنسى أنت لا تنسى إن طلبت طلبا تستجيب ليا وتفرحني دوما تمسح لي دموع عينيا قلبك كله حنان يا رب يا حنان إن نسيت الأم رضعها أنت لا تنسى إن نسيت الأم رضعها أنت لا تنسى أنت لا تنسى في عرس قناة الجليل حضر عمانويل في عرس قناة الجليل حضر عمانويل وبشفاعة أم العذراء حول المية إلى خمرة وبشفاعة أم العذراء حول المية إلى قمرة يا هنانا يا عذانا يا هنانا يا عذانا لما بيحضر عمانوي لما بيحضر عمانوي يعطينا روح تهليل ينعشنا بالترتيل يعطينا روح تهليل ينعشنا بالترتيل بكلماته شهد الأناجيل وبلمساته يشفي العالي بكلماته شهد الأناجيل وبلمساته يشفي العالي يا هنانا يا عذانا يا هنانا يا عذانا لما بيحضر عمانوي لما بيحضر عمانوي في عرس قناة الجليل حضر عمانويل في عرس قناة الجليل حضر عمانويل وبشفاعة أم العذراء حول المية إلى خمرة وبشفاعة أم العذراء حول المية إلى خمرة يا هنانا يا عذانا يا هنانا يا عذانا الندمين يفتح أحضانه للراجعين يفرح القلب الحزين يرفع رؤوس المتضعين يفرح القلب الحزين يرفع رؤوس المتضعين يا هنانا يا عزانا يا هنانا يا عزانا لما بيحضر عمانوي لما بيحضر عمانوي في عرس قناة الجليل حضر عمانوي في عرس قناة الجليل حضر عمانوي وبشفاعة أم العذراء حول المية إلى خمرة وبشفاعة أم العذراء حول المية إلى خمرة يا هنانا يا عزانا يا هنانا يا عزانا لما بيحضر عمانوي لما بيحضر عمانوي إلا أنك تمع معا بالحب يقول الرب لنا ما اجتمع باسم اثنان معا إلا وهناك أكون أنا ما أحلى أنك تمع معا بالحب يقول الرب لنا ما اجتمع باسم اثنان معا إلا وهناك أكون أنا يا رب تعالى الآن هنا ندعوك تعالى وكن معنا من روحك املانا فرحا وسلاما لا يعطي غنى يا رب تعالى الآن هنا ندعوك تعالى وكن معنا من روحك املانا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى إذ أنت لنا عون وسند في كل طريق نسلكه وصديق ليس سواه نجد نعطيه القلب نملكه إذ أنت لنا عون وسند في كل طريق نسلكه وصديق ليس سواه نجد نعطيه القلب نملكه يا رب تعالى الآن هنا ندعوك تعالى وكن معنا من روحك املانا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى يا رب تعالى الآن هنا ندعوك تعالى وكن معنا من روحك املانا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى الرب هنا دوما معنا ما أجمله ما أشبعنا سنكلمه وسيسمعنا وسيبقى لنا فينا معنا الرب هنا دوما معنا ما أجمله ما أشبعنا سنكلمه وسيسمعنا وسيبقى لنا فينا معنا يا رب تعالى الآن هنا ندعوك تعالى وكن معنا من روحك املانا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى يا رب تعالى الآن هنا ندعوك تعالى وكن معنا من روحك املانا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى أنشد نشيد الحرية والعتق من العبودية نلت السعادة الأبدية حررني يسوع حررني يسوع حررني يسوع من عبودية إبليس حررني الجود والعطف من ربي ولا أنسى أنني كنت بين يديه وقد حملني كما يحمل الأب ابنه على صدره الحنان لا أنسى حب فدية رغم كل العينات وكم تمهل حينما ضعف علي ساد ولا أنسى أنني كنت بين يديه وقد حملني كما يحمل الأب ابنه على صدره الحنان لا أنسى يوما مد لي ربي يد النجاة ولا كيف قلبي حله يسوع من علا ولا أنسى أنني كنت بين يديه وقد حملني كما يحمل الأب ابنه على صدره الحنان لا أنسى كيد أعدائي وبغضات الأشرار وكيف قد أنقذني يسوع رب البار ولا أنسى أنني كنت بين يديه وقد حملني كما يحمل الأب ابنه على صدره الحنان لا أنسى حصنا صار لي بربنا الحبيب وكم شرور قد قهرت بالدم والصليب ولا أنسى أنني كنت بين يديه وقد حملني كما يحمل الأب ابنه على صدره الحنان من كل الأمم من كل القبائل من كل الشعوب من كل الأمم من كل القبائل من كل لسان أمام العرش وهو ربوات قلوب قلوب أمام العرش وهو ربوات قلوب قلوب جايين من كل مكان جايين من كل مكان جايين من ضيق وعنين جايين من ظلم سنين لابسين متسربلين وعلى الكسرات عازفين دول المفديين بالدم السمين دول المفديين بالدم السمين شفتهم هادفين وهم جايين من كل الأمم عشوف ربعت ألوف ألوف أمام العرش ووف ربعت ألوف ألوف جايين من كل مكان جايين من كل مكان أمام الطغاة واقفين يتحاكموهم صامتين عالظلم كمان صابرين ودول السما ناظرين دول المفديين بالدم السمين دول المفديين بالدم السمين شفتهم هاتفين وهم جايين من كل الأمم من كل القبائل من كل الشعوب من كل الأمم من كل القبائل من كل لسان أمام العرش ووب ربعت ألوف ألوف أمام العرش ووب ربعت ألوف ألوف جايين من كل مكان جايين من كل مكان وسط لاتون ماشيين جوا السجون راضيين بالروح متعزيين وبيسوع مسبيين دول المفديين بالدم السمين دول المفديين بالدم السمين شفتهم هاتفين وهم جايين من كل الأمم من كل القبائل من كل الشعوب من كل الأمم من كل القبائل من كل لسان أمام العرش ووب ربوات ألوف ألوف أمام العرش ووب ربوات ألوف ألوف جايين من كل مكان جايين من كل مكان بهوان وألم عايشين وصعب وعذاب شايفين بأمان وسلام شعرين وصوت التهليل رافعين دول المفديين بالدم السمين دول المفديين بالدم السمين شفتهم هاتفين وهم جايين من كل الأمم من كل القبائل من كل الشعوب من كل الأمم من كل القبائل من كل لسان أمام العرش ووب ربوات ألوف ألوف أمام العرش ووب ربوات ألوف ألوف جايين من كل مكان جايين من كل مكان خلاص حاملين قوات العدو غالبين وامجاد السما وارثين دول المفديين بالدم السمين دول المفديين بالدم السمين شفتهم هاتفين وهم جايين من كل الأمم من كل القبائل من كل الشعوب من كل الأمم من كل القبائل من كل لسان أمام العرش ربوات ألوف ألوف أمام العرش ربوات ألوف ألوف جايين من كل مكان جايين من كل مكان بيض الثياب لابسين والبيت الأب رايحين ده ملايكة والديسين بصوت الترحيب قابلين دول المفديين بالدم السمين دول المفديين بالدم السمين شفتهم هاتفين وهم جايين من كل الأمم من كل القبائل من كل الشعوب من كل الأمم من كل القبائل من كل لسان أمام العرش ربوات ألوف ألوف أمام العرش ربوات ألوف ألوف جايين من كل مكان جايين من كل مكان كيف ينساني إن نسيت الأم الرضيع ربي لا ينساني عصفور ضر سقط ينسى من الناس فقط عصفور ضر سقط ينسى من الناس فقط يسوع لا ينساه قط فكيف ينساني فكيف ينساني فكيف ينساني إن نسيت الأم الرضيع ربي لا ينساني من أجل يا شوق ابتنى كذاك بالطير اعتنى من أجل يا شوق ابتنى كذاك بالطير اعتنى أفضل منهم أنا فكيف ينساني فكيف ينساني فكيف ينساني إن نسيت الأم الرضيع ربي لا ينساني لو لم يحبني المسيح ما كان أشقاني خلصني ذاك الذبيح بدمه القاني فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة لو لم يحبني الرحيم إذ مات عن ذنبي لم انتظر دار النعيم ولا لقى ربي فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة لو لم يحبني القدير من غلب الجحيم أمسيتك العبد نسيت في قبضة الرجيم فالشكر مني واجب واجب ما دمت في الحياة لمن فدت نفسي ومن قد جاد بالنجاة لو لم يحبني الغفور كنت مع الأشرار أبقى إلى دهر الطهر معذبا بالنار فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة لو لم يحبني الذي كل ليلة بلا شواك كنت إذا مقيدا في وحدة الآلاك فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة لو لم يحبني المسيح ما كان أشقاني خلصني ذاك الذبح بدمه القاني فالشكر مني واجب ما دمت في الحياة لمن فدى نفسي ومن قد جاد بالنجاة سمعت ترتيل جيش القديسين يرن بصوت عظيم فابتهجت نفسي وقلت امين كاني في دار النعيم كأني في دار النعيم مغسول بالدم الكريم جزت نهر الأرض دخلت كنعان كأني في دار النعيم ترى بعض الناس لا يدري لماذا نحن في مجد عظيم جزنا نهر الأردن دخلنا كنعان كأننا في دار النعيم كأني في دار النعيم مغسول بالدم الكريم جزت نهر الأردن دخلت كنعان كأني في دار النعيم ما أحلى أن نعبد الرب الأمين نغني للفاد الكريم نمتلئ بالروح مجده في دار النعيم مغسول في الدم الكريم جزت نهر الأرض دخلت كنعان كأني في دار النعيم نحن في انتظار فدينا الأمين يأتي بهتاف عظيم في سحب المجد نلاقي الحبيب وهذا لكل النعيم كأني في دار النعيم مغسول بالدم الكريم جزت نهر الأردن دخلت كنعان كأني في دار النعيم المؤمن الأمين فرح فرح ثمين المؤمن الأمين فرح فرح ثمين والخاطي ظل حزين لما يسوع يجي لما يسوع يجي لما يسوع يجي والخاطي ظل حزين لما يجي يسوع أنا نجاي والمؤمن أخده معاي يسوع أنا نجاي والمؤمن أخده معاي تعمل يا خاطر ازاي لما يسوع يجي لما يسوع يجي لما يسوع يجي تعمل يا خاطر ازاي لما يجي يا خاطي طب وارجع والصوت يسوع اسمع يا خاطي طب وارجع والصوت يسوع اسمع تندم ولا ينفع لما يسوع يجي لما يسوع يجي لما يسوع يجي تندم ولا ينفع لما يجي لا ينفعك المال كلا ولا الجمال لا ينفعك المال كلا ولا الجمال تتغير الأحوال لما يسوع يجي لما يسوع يجي لما يسوع يجي تتغير الأحوال لما يجي ليس لك أعذار حر فيما تختار يسوع يجي لما يسوع يجي لما يسوع يجي المجد أو النار لما يجي إن قامت الجموع حدث عطش أو جوع إن قامت الجموع حدث عطش أو جوع ممسوك في يد يسوع لما يسوع يجي لما يسوع يجي لما يسوع يجي ممسوك في يد يسوع لما يجي مجيء على الأبواب افرحوا يا أحباب مجيء على الأبواب افرحوا يا أحباب سنقف على السحاب لما يسوع يجي لما يسوع يجي لما يسوع يجي سنخطف على السحاب لما يجي يسوع على الميناء واقف مستنينا يسوع على الميناء واقف مستنينا نملك كراسينا لما يسوع يجي نملك كراسينا لما يسوع يجي نملك كراسينا لما يجي الصليب بيرف رف على كل الناس وبيعلن للخاطي طريق الخلاص يلي عايش في الخطية اسمع صوت رب البشرية يلي عايش في الخطية اسمع صوت رب البشرية يا صعبي نادي يا صعبي نادي المسيح بينادي لكل المسورين تعالوا إلي يا جميع المتعبين أنا وحدي اللي أريحكم من خطاياكم وأسامحكم أنا وحدي اللي أريحكم من خطاياكم وأسامحكم يا صعبي نادي يا صعبي نادي هو وحده يخفف آلام التعبان هو اللي بيفتح أعين العين تخضع له وينادي الأمواج تسمع له يأمر الريح فتخضع له وينادي الأمواج تسمع له يا صعبي نادي يا صعبي نادي الطبيب الشافي للي ملوش طبيب واللي يطلب منه بالإيمان يطيب هو اللي يشفي ويطيب ودواه مستحيل يخيب هو اللي يشفي ويطيب ودواه مستحيل يخيب يا صعبي نادي يا صعبي نادي إن وقعت الضيقة والقعدة حواليك اطلبه من قلبك في لحظة ينجيك أتون النار يصبح جنة وقلبك بيسوع يتهنى أتون النار يصبح جنة وقلبك بيسوع يتهنى يا صعبي ناديك يا صعبي ناديك مين خلق السماء عالية كده وعالية مين خلق السماء عالية كده وعالية مين خلق الزروع خضرا كده ونمية خضرا كده ونمية ربنا ربنا اللي خلق الدنيا سبحوه مجدوه زدوه علو إلى الأبد رحمته لأنه صالح ومحب البشر روايح الزهور فاحت على الدنيا روايح الزهور فاحت على الدنيا والشمس والنجوم والسماوات صافيه والسماوات صافية ربنا ربنا اللي خلق الدنيا سبحوه مجدوه زدوه علو إلى الأبد رحمته لأنه صالح ومحب البشر مين خلق الطيور طايرة كده وهايمة مين خلق الطيور صالح ومحب البشر مين خلق الإنسان وملك الدنيا مين خلق الإنسان وملك الدنيا وأخضع الحيوان لخدمته الدايمة لخدمته الدايمة ربنا ربنا اللي خلق الدنيا سبحوه مجدوه زدوه علو إلى الأبد رحمته لأنه صالح ومحب البشر زي العصفور ما وجد بيته زي اليمامة ما الفرحانة بيتك يا رب أنا حبيته بيتك حبيته بأمانة زي العصفور ما وجد بيته زي اليمامة الفرحانة بيتك يا رب أنا حبيته بيتك حبيته بأمانة بيتك صلاة وتهليل وشموع بيتك محبة ونور وسلام زي ما حبيت بيتك يا يسوع حبيتك انت مدى الايام زي العصفور ما وجد بيته زي اليمامة الفرحانة بيتك يا رب انا حبيته بيتك حبيته بأمانة بيتك مليان من البركات أمنته من كل الشياطين يوماتي فيه القداسات تقام علشان القديسين زي العصفور ما وجد بيته زي اليمامة الفرحانة بيتك يا رب أنا حبيته بيتك حبيته بأمانة بيتك بين أرى فيه أناجيل ونحفظ بيه أجمل ألحان ونسمع فيها أقداس تراتيل ونسبحك طول الأزمان زي العصفور ما وجد بيته زي اليمامة الفرحانة بيتك يا رب أنا حبيته بيتك حبيته بأمانة طوباهم اللي في ديارك اللي بالعيب فيه سالكين ثبتني في طريق أنوارك إلى انتهاء الدهر آمين زي العصفور ما وجد بيته زي اليمامة الفرحانة بيتك يا رب أنا حبيته بيتك حبيته بأمانة ماري جرجس فخر الشجعان قلبه مليان بالإيمان جاهد وده أمر عذاب وملك الدنيا في نظره هان ماري جرجس فخر الشجعان شوفوا شوفوا شوفوا قد ايه حب مرجرجس لفدي قدم نفسه كذبيحة ليه وسفك دمه حبا فيه واستحق يقولوا ده ده البطل أمير الشهداء اللي داس على مجد الدنيا الفانية وأيامها معدودة ماري جرجس فخر الشجعان شوفوا شوفوا شوفوا قد إيه حب مرجرجس لفدي قدم نفسه كذبيحة ليه وسافك دمه حبا فيه حكمه الملوك الكفرة وأوعدوه بغنى الدنيا ولم يقدروا أن يصنعوا عزمه ويغيروا سلامة النية ماري جرجس فخر الشجعان شوفوا شوفوا شوفوا قد ايه حب ماري جرجس لفدي قدم نفسه كذبيحة ليه وسافك دمه حبا فيه ولما نطلب شفاعته بنه الكل اللي عايزينه ولأنه سريع الندهة بيلحق اللي طالبينه ماري جرجس فخر الشجعان شوفوا شوفوا شوفوا قد ايه حب ماري جرجس لفدي قدم نفسه كذبيحة ليه وسافك دمه حبا فيه عظيمة هي كرامته في الفردوس ويا حبايبه أغلى لك ليل لابسها أفراح لا تحدد نصيبه ماري جرجس فخر الشجعان شوفوا شوفوا شوفوا قد ايه حب ماري جرجس لفدي قدم نفسه كذبيحة ليه وسافك دمه حبا فيه طوبك في أحضن أبدا في الناعم يا أمير شهدنا اطلب من الرب عنا علشان نتمم جهادنا ماري جرجس فخر الشجعان شوفوا شوفوا شوفوا قد ايه حب ماري جرجس لفدي قدم نفسه كذبيحة ليه وسافك دمه حبا فيه حبيبي فوق الجبال هو ذا هات على التلال متخطيا جبال الجلجسات عبر التلال الناموس والأسام حبيبتي هيا رجوعت إليا هو ذا الشتاء مرة وذاك هو ذا الشتاء مرة وذاك كفاك شرودا في ضرب الخطية عيشي ربيعي هيا تعال عيشي ربيعي هيا تعال صوت حبيبي فوق الجبال هو ذات على التلال متخطيا جبال الجلجسات عابر التلال الناموس والأسى أسمعيني صوتك وأريني وجهك ولا تخجلي من كثرة الأسام ولا تخجلي من كثرة الآثام فصوتك لطيف ووجهك جميل ولحن الرجوع أجمل الألحان ولحن الرجوع أجمل الألحان صوت حبيبي فوق الجبال هو ذات على التلال متخطيا جبال الجلجسات عبر التلال الناموس والأسام أنا سوداء بفعل الخطية وأصل جمالي جمال الحبيب وأصل جمالي جمال الحبيب وبن أمي غضبوا علي وجاء اضطهادي من باب القريب وجاء اضطهادي من باب القريب صوت حبيبي فوق الجبال هو ذات على التلال متخطيا جبال الجلجسات عابر التلال الناموس والأسى كلك جميل بالعيب فيك قد سبيت قلبي مع أحسن حبك قد سبيت قلبي مع أحسن حبك في دمي أراك بغير ظلم فيك افتحي يا أختي يا حمامتي افتحي يا أختي يا حمامتي صوت حبيبي فوق الجبال هو ذات على التلال متخطيا جبال الكلبسات عابر التلال الناموس والأسام مشرقة كالصبح طاهرة كالشمس تعلن الإنجيل فيهرب الظلام تعلن الإنجيل فيهرب الظلام جميلة كالقمر مرهبة كجيش اثبتي في حبي تحمل الآلام اثبتي في حبي تحمل الآلام حبيبي فوق الجبال هو ذات على التلال متغطيا جبال الجلجسات عابرا تلال الناموس والأسام أنا لحبيبي وحبيبي لي وتحت ظله اشتهيت الجلوس وتحت ظله اشتهيت الجلوس حلوة لحلقي ثمرته